أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العفو الغفور. لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور. سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا وأن ينور قلوبنا والقبور وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت او فطور وانزل من السماء ماء فمنه انهار وابار وبحور وفي الارض قطع متجاورات منها الخصبه ومنها البور سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور فلولا الأعمى ما اعتبر البصير ولولا الحزن ما عرف السرور ولولا السقيم ما شكر السليم ولولا السفه ما مدح للعقل حضور ولولا القحط ما طلب الرخاء ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور ولولا القبح ما مدح الجمال ولولا الحمائم ما توحشت الصقور ولولا الحمائم ما توحشت الصقور ولولا النقص ما عرف الكمال ولولا الجبن ما انتصر الجسور ولولا الطمع ما رجونا ولولا الخوف ما انتهينا ولولا الله ما اهتدينا والى الله ترجع الامور واشهد ان سيدنا محمدا بدر البدور اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد بدر البدور المرفوع ذكره في التوراه والانجيل وكذلك الزبور المزمل بالفضيله والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور ما كان صخابا وما كان سبابا ولا دعا بالويل او الثبور ما مشت امامه الحراس ولا دقت لاجله الاجراس ولا تغنت بامجاده الصبايا الحور اللهم صل على بدر البذور ما هيئت له الوسائد لا كرسي ولا مكتب ولا حاجات حواليه ما هيئت له الوسائد ولا مدت لاجله الموائد ولا امتلأت بالوان طعامه القدور ما تصلوا على بدر البذور ما اثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق ولا صفق لأجله مأجور اللهم صل على كامل النور محمد ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم موضوع حديثنا اليوم بإذن الله على طريق مكارم الأخلاق الذي علمنا إياه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تحت عنوان الطريق إلى قلب الزوجة آه النساء أستشعر أنهن بدأن يستيقظن والرجالة أعتقد إن فيهم اللي بدأ يشد اللحاف الطريق إلى قلب الزوجة لعل من قائل يقول يا شيخ أيمن بقى مسهرني وفي الآخر تقول لي هنمشي على طريق زوجتي حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفيه نقول لك لا لا بد من السير في هذا الطريق لماذا؟ لأنه على طريق محمد بن عبد الله سيدي محمد صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ نعم أقول لك الأمر الأول استحضر النية ولا بد أن نفهم معنى الزواج ولن أتحدث عن معناه كثيرا إلا من خلال هذه الآية العظيمة من كتاب ربنا جل وعلا تسمع ماذا يقول الله اسمع ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اسمع كلام الملك تاني وتدبر صحصح بس دف نفسك زي ما انت عاوز لكن لابد أن تتدبر كلام الله يقول الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون مين هيفكر مين عاوز يتدبر إن شاء الله كلنا بنفهم الزواج آية عظيمة وعلى طريق قلب الزوجة نسير على طريق قلب على طريق النبي محمد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وحصر المسألة في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولكي تصل إلى النبي محمد لابد أن تحقق جميع الخطوات ومن ضمن الخطوات الرئيس- الرئيسية أن تمهد الأرض وتصلحها وأن تصل إلى صلاحها وإن الرجل بالنسبة للمرأة كالبذرة التي توضع في الأرض إذا كانت الأرض ما زالت مش راضية إنها تقبل هذه البذرة فكيف يستقيم الحال؟ وهي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمراته فإحنا عاوزين نمهد الأرض يا مولانا طريق إيه اللي همشي عليه ده الطريق إلى قلب زو- زوجتي في ناس بتقول كده في واحد يقول لك ده الطريق إلى قلب الزوجة بتاعتي عامل زي شارع شبرا كله مطبات وبالوعات يا مولانا طريق ايه اللي هنمشي عليه انت مش عارف زوجتي اقول لك انت اعلم الناس بيه وخلي بالك هناك وصية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خير وانا عاوز افهمها صح استوصوا بالنساء خيرا مش معناها انك تعاملها حلو بس لا تخاف عليها من نار جهنم برضه اما كانتش بتصلي تقول لها صلي كانت متبرجة تقول لها ما تبرجيش إن كانت بتعق الأب والأم تقول لها ما تعقيش مش معنى إن إحنا استوصوا بالنساء خيرا إن إحنا هندلع النساء أي نعم هن لهن الحق في إن إحنا نكلمهم بالحسن بل بالعكس النبي محمد وصى في آخر وصاياه وهو بيموت حبيبي وحبيبك استوصوا بالنساء خيرا الكلام ده ليا وليك في حد معانا صاحي اللي صاحي يوحد الله ويصلي على رسول الله نبدأ في آية الزواج العظيمة وخلي بالك ربنا يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه؟ عشان تتعفرطوا؟ ليه؟ عشان تتخانقوا؟ ليه؟ عشان نخلي الأولاد متشردة؟ ليه؟ عشان يحصل الفرقة في الأسر الإسلامية لدرجة أن المجتمع يضعف والأمة كلها تضعف؟ لا لتسكنوا لتهدأوا سكن نفسي سكن عاطفي سكن جسدي الجسد هايج يسكن النفس مضطربة تهدأ انشراح صدر لتسكنوا إليها الله اسمع بس كده معنى السكن عجيب والله ما يعرفوش اللي, اللي محروم منه لذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له يا ابن عمرو سمعت من رسول الله لا لا لازم تصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجل بيقول الكلام ده لعبد الله ابن عمرو ابن العاص سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فقراء الأمة يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام آه زمان الفقراء دلوقتي عمالين الحمد لله الحمد لله هنبقى أحسن منكم في الآخرة يا أخي لا ما تفرحش في أخيك المسلم لكن اطلب الهداية لي ولكم وللناس جميعا اسمع بس الراجل بيقول إيه لعبد الله بن عمرو يا ابن عمرو سمعت من رسول الله ها اللهم صل على سيدنا محمد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقراء الأمة يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام مية مية مية مية مية خمسمائة عام الفقراء يدخلوا الأول الحمد لله كلنا فقراء مين اللي قال فقال ابن عمرو لهذا الرجل حين قال سمعت من رسول الله هذا الأمر وأرجو من الله أن أكون من جملتهم فعبد الله بن عمرو قال له تعال أنت فقير قال نعم قال أعندك بيت تسكن فيه اسمع بس معنى السكن عشان نفهمه أعندك بيت تسكن فيه قال نعم وعندك زوجة تسكن إليها قال نعم قال أنت من الأغنياء قال من الأغنياء عشان زوجة وسكن وبيت قال نعم قال بل عندي خادم يخدمني ده واحد كمان عندي زيادة قال يا سبحان الله فأنت ملك من ملوك بني إسرائيل ما جبتش سباك مرة يشتغل لك عندك ما جبتش واحد يعلق لك لمبة ما جبتش واحد يكنس لك البيت ما جبتش واحد يمسح لك السلم أنت ملك من ملوك بني إسرائيل يبقى مين الفقير مين الفقير الشاهد ان انا عاوز اقول لك معنى السكن العجيب عندك سكن بيت وعندك زوجة تسكن إليها قال أنت غني يعني بيت وزوجة غنى وخادم ملك قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله جل وعلا لتعلم أنه لا غنى للرجل عن المرأة ولا غنى للمرأة عن الرجل فلا بد من السير على هذا الطريق لازم توصل لقلب زوجتك لابد أنها تحبك قال الله تعالى اسمع هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الله أكبر استحضر النية عشان نمشي على الطريق يا مولانا أوصل لقلب زوجتي إيه ده هي سكينة وأوصل لها على طول يا عم لا لابد أن تصل بالحب والإخلاص بالمودة والرحمة ألم يكن الله جل وعلا وجعل بينكم مودة ورحمة يا مولانا ماشي خلي الليلة بتاعتك تعدي ونمشي أول خطوة استحضر النية يا حلو استحضر النية يعني استحضر النية يعني لابد لك ولي أن أستحضر النية بعبادة الله في طريقي إلى قلب زوجتي يعني إيه؟ يعني أنا هروح لزوجتي أقول لها إزيك يا غالية وأتقرب إلى قلبها وأحاول أودها لابد أن يكون عملك هذا المقصود منه طاعة الله يعني إيه اللقمة اللي هتحطها قدامها برضو المقصود منها طاعة الله يا شيخ أنا مش عاوز أوصل لقلبها ولا عاوزها تحبني ولا أحبها لا إذا كنتش عاوز هذا الأمر لابد أن يكون عندك نية ومراد أن يقبلك الله وإن من أساسيات وعلامات وخطوات القبول عند الله أن ترضي زوجتك ترجي الز- ترضي الزوجة نسمع تاني لابد من استحضار النية في كل ما نفعله لأننا ما خلقنا إلا من أجل أن يرضى عنا الله ما تسمع كلام الملك اسمع كده قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا اسمع تاني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الله أكبر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين امشي على الطريق الله يكرمك معلش أنا عارف إنه طريق صعب وسهل في نفس الوقت الزوجات النهاردة أنا عارف إن هم عمالين يهدوا الأولاد نام يا ولا خلي أبوك يسمع نام يا بت حدش يهيص خلي الراجل يسمع النهارده اول خطوه استحضر النيه ان يرضى عنك الله هي ما زوجتي ترضى عني بنقرب من رضا الله اي نعم انما نقعد في مناقصات اسال الله جل وعلا ان يرضى عنا جميعا اول حاجه استحضار النيه تاني حاجه ان تستعين بالله جل وعلا يا شيخ انا قلت لك الطريق صعب يا سيدي انا مسلم معاك ان الطريق صعب وعشان كده بقول لك مش هتقدر عليه إلا لما تستعين بالله ده سيدنا موسى وهارون عليهما من الله الصلاة والسلام وهم رايحين لفرعون والله سبحانه وتعالى هو الذي أرسلهما لما راحهم لأن الآمر الله والذي أعطاهم الأمر هو الملك معنى كده قالوا خلاص ما حدش قدنا وراحوا كده وما فكروش في الاستعانة بالله مرة تانية لا بالرغم أن الأمر من الله لكننا لابد علينا أن نستعين بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا استعنت فاستعن بمن هه بالله إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله أهو النبي يأمر الغلام أن يستعين بالله وإحنا بنستعين بالله يا رب عنا على هذا الطريق يا رب قوينا الطريق صعب الاستعانة بالله سيدنا موسى وهو رايح لفرعون أمر من الله روح لفرعون وكلمه وادعوه يوم سيدنا موسى ما ينساش يقول إيه بقى اسمع ماذا يقول الله على لسان سيدنا موسى قال موسى داعين ربه رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اذهب يا موسى الأمر من الله لكنه قال يا رب عني فلا بد لنا من طلب العون من الله والمدد من الله وحده لا شريك له الطريق صعب وهين وسهل في نفس الوقت يبقى أول حاجة الاستعانة بالله قل يا مقلب القلوب لأن الملك سبحانه قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ولا أشير إنما أشير الحديث عندي إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء يقلبها يقلب القلوب كيف شاء فقل يا رب يا مقلب القلوب ألف قلب زوجتي على حبي وطاعتي يبقى النية ثم الاستعانة بعد كده الكلام الحلو الكلام الجميل احنا ليه بننسى الكلام الحلو إن الكلمة الطيبة صدقة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الكلمة الابتسامة في وجه الأخ المسلم صدقة فما ظنك بالصاحبة التي تصاحبك بالجمع الزوجة فالكلمة الطيبة لها فعل السحر عند الأزواج فالنساء كلهن كل واحدة فيهم بتلاقيها بتحب الكلام الطيب الجميل إن الكلمة الجميلة تفعل فعل السحر وإن الذي سبقنا بهذا الكلام الطيب الجميل هو أفضل الخلق على الإطلاق سيدنا محمد كم من مرة قلت لزوجتك بعد الزواج بحبك ولا استحياء في هذه المسألة كم من مرة أيام الخطوبة صواريخ في الكلام الواحد بيبقى يتمنى إنه يلمس الإيد الواحد يتمنى إن تقع النظرة على النظرة يا سلام وهات عينيك تسرح في دنيتهم إيدي شغالين وقاعدين على الكورنيشات ديت ولا مش عارف الكورنيش لأنهم لسه مخطوبين وتلاقي كل كلمة منها مقبولة وكل كلمة منه مقبولة لأن الشيطان عمال يزين لو قالت أي شيء حتى لو قالت نكتة بايخة تلاقي عمال يضحك ويسخسخ ويقع في النيل إنما بعد الزواج تقول له حاجة كده ت- تضحكه أو موقف للأولاد ماشي ماشي ده ينفع ليس هذا هدي النبي محمد كان يمازح ويضاحك انت هتسد نفسها ليه يا أخي في كلمة حلوة تعدي أقول لأحد الأشخاص يوما منذ كم لم تتحدث مع زوجتك بكلمة أحبك مثلا قال لي يا شيخ لا أنا قلتها لها ثلاث مرات مرة في أول الزواج ومرة تانية أيام ما كانت بتبيع لي الذهب ومرة تالتة ما توحد الله وتقول لا إله إلا الله ده اسم كلام أنت بتعد أمال الأول كنت شغال الاسطوانة المشروخة ديت على طول ليه؟ على الكورنيش شغالين زي الراجل اللي ضربت لكم مثال قديما به ما هو ايام الخطوبه الشيطان بيشتغل بقى تلاقي واحد قاعد هو وخطيبته على الكورنيش ده اللي قبل الزواج عمال يقول لها ايه انا شايف في عينيك كل الدنيا كل الدنيا في عينيها امال ليه ما عدتش بتشوف بعد الزواج الكمبيوتر هنج ليه وال hard ضاع قاعد عمال يشعر انا شايف في عينيك كل الدنيا فكان ولد عرباجي معدي قال له شايف في عينها كل الدنيا قال نعم قال له طب لو سمحت الحمار بتاعي ضايع من يومين شوفوا لي عندك سبحان الله قال بعد الزواج ينتهي هذا الأمر سألت أحد الناس يوما قلت له يا أخي أنتوا عاملين مشاكل ليه في البيوت قال لي يا شيخ والله أنت عارف بقى أنا والله كنت بحبها جدا أنت فاكر أيام ما كنت بروح أنا عشان أشوفها هو راجل فلاح من قرية فكان بيكتب اشعار كده هو كان متعلم معاد بلوم بس كان شغال في الاراضي الزراعيه فلقيته كاتب قصيده مره فيها كده قلت له ايه ده قال لي بحبها يا شيخ قلت له يا اخي ربنا يصلح حالكم بس اوعى تعمل حرام كلمه الحب للمخطوبه لا تجوز اتصل بي بالامس احد الملتزمين فيقول لي يا شيخ ما هو الامر بالنسبه للخاطب مع خطيبته ينفع يقول لها بحبك يا اخي امال انت راح تخطبها ليه ما هو اكيد في حب بس كده ما ينفعش قال بس عاوز احسسها بالحب يعني ينفع اقول لها ايه قلت له اقول لها بحبك بس الشيخ قال حرام هتعديها بقى فالاخ ده عمال كاتب لي شعر كده بقول له ايه اللي انت كاتبه ده وحزين وعمال يعيط قال لي بص بقى انت عارف ان احنا عندنا عجل كل شويه اروح اسقيه من عند الطرمبه اللي عندهم شوف قبل الزواج الشيطان بيعمل ايه ودلوقتي نسينا كلمات الحب ياخد كده العجل ويروح يسقيه فلقيته كاتب شعر فبيقول لي بقى عملت حجتي العجل وكل ساعه اسقيه لا العجل شرب يا عيني ولا الحبيب بلاقيه قلت له يا راجل يا راجل اتق الله اسمع بس الآيات ديت عشان نفهم المفهوم المدلول من قول الله جل وعلا اسمع ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فين العطف فين الحنية اللي كنا بنشوفها قبل الزواج الواحدة تركب السيارة يتفتح لها الباب وتركب كده هوت معززة مكرمة ولو جه عليها شمس ولا حاجة يروح عامل لها البتاع اللي بتنزل الشمس دي دلوقتي خشي اقعدي طب انا عاوزه بس شويه هوا عشان الازاز ده بتفتح كده اهو وبتقفل كده اهو زي ما بنسمع انما الاول كان بحنيه فين راحت الحاجات دي واحد يقول لي يا شيخ انت هتقوي النساء علينا انا عارف ان الحلقه الجايه معظم النساء مش هيحاولوا يسمعوها لكن عاوز اقول حاجه ان الكلام الحلو سبقنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه سأل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الكلام ده في صحيح البخاري عن سيدنا عمرو بن العاص بيسأل مين؟ بيسأل أعظم الخلق على الإطلاق يقول له من أحب النساء إليك يا رسول الله فقال عائشة واحد هيقول لي بس استنى يا مولانا الكلمة دي داخلة في قلبي عامله لي قلق النبي محمد كان معه أزواج كثر يعني السيدة عائشة وسودة و... وخلي بالك معه أزواج يعني كتير طب إزاي يفضل واحدة عن التانية خلي بالك إن تفضيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه إنما هو وحي من قبل الله فاللي تعن على الدعوة هي التي تفضل التي تساعدنا في مجالي وطريقي الخير وعلى خط- خطى الحبيب هي ديت اللي هتفضل يعني التفضيل مش من عندنا ده التفضيل ميزان وضعه الله ميزان النبي محمد هو الذي يضع هذه البنت أو الأخت أو الزوجة في المكانة دي عاوزة تصعدي اطلعي على طريق النبي ولذلك التفضيل عند النبي محمد لم يكن من تلقاء نفسه أو بهوى نفسه لا حاشا وكلا مش ممكن النبي محمد أكرم الخلق وأشرف الخلق لا يتحدث بهواه إنما وحي من عند الله فإذا كان النبي محمد قال أحب النساء عائشة بعض الناس يقول لك آه بص النبي محمد بيميز واحدة عن التانية لا عائشة هي التي ميزت نفسها هي التي أطاعت ربها هي التي وضعت نفسها في هذه المكانة ولذلك لما جت مقارنة بينها وبين خديجة ما أبدلني الله الله خيرا منها ليه؟ لأنها خدمت الدعوة خدمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالعملية مش أهواء يا أخوانا العملية دين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين الشاهد أن النبي محمد أعلن بكلمة الحب لعائشة ومش عيب ده النبي محمد كان بيدلع السيدة عائشة يقول لها يا عائش يا عائش وكان يقول لها لأنها كانت بيضاء مشربة بحمرة فكان يقول لها يا حميراء هو طائر جميل هو أنت تقول تيجي على زوجتك وتقول لها يا لا دلعها يا أخي ألا تستطيع أن تقول الألفاظ التي كنت تقولها من قبل مين فينا بيقول لزوجته الكلام ده اليومين دول في اتصال واحد يقول لي يا شيخ انت بتتكلم الكلام ده عشان معظم الاتصالات نساء طب الحمد لله اول اتصال اهو هنشوف ان شاء ان شاء الله يطلع رجال السلام عليكم
السلام عليكم الحمد لله رجاله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما كسفتنيش مين معايا شيخ الحبيب الحمد لله من معي معك رجب يا اهلا وسهلا شيخ رجب يا بارك الله فيك اصلح الله حالك وبالك انا يعني الحمد لله بفضل الله يعني الحلقه فيها ثمرات طيبه بسم الله ما شاء الله الحمد لله والله الثمره الطيبه ان طلع راجل اللي كلمني الاول
طب بفضل الله مولانا انا يعني سؤال صغير بالنسبه برضو لل يعني لهذا الهادي يعني بفضل الله اتفضل يعني انت حضرتك من من قبل فابلغت ان هو ي- الخاطب يقول لخطيبته ان هو بيحبك بس الشيخ قال حرام لا ما طب يقولش العاقد
آه، العاقد يقول اه ي- ي- يقول الكلمه ديت ايوه بس مش لا يختلي بها خلوه آه، يعني آه، تعطيه الفرصه لجماعها لان الاحكام بتختلف الاحكام بتختلف وطبعا الحاجات ديت ان شاء الله نبقى نتكلم فيها باذن الله ان شاء الله رب العالمين بارك الله فيك يا مولانا الله جزاك يبارك الله فيك يا خير.
حبيبنا نحن نحبك في الله مولانا آه، احبك الله والذي احتنى من اجله السلام عليكم طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، إن شاء الله إحنا المداخلة الحمد لله حتى لا يظن البعض أننا نتحدث من أجل النساء إنما هي من أجل إصلاح الأمة وإصلاح البيوت ندخل على الخطوة التي تلي الكلام الطيب المعسول الضحك والممازحة وده كلام من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الضحك والممازحة والمسا... والتسابق حتى بين الأزواج يعني في قلب البيت لابد أن نتكلم كلاما طيبا مع الأزواج أخرج أحمد والنسائي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر أخرج أحمد والنسائي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعنى اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معي؟
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله سبحانه من معي؟ من معايا؟
معك زياد من فلسطين يا هلا بيك يا أهلا وسهلا بأهل فلسطين يا أهلا وسهلا تفضل
احنا بنحبك جدا يا شيخ والله أحبك الله الذي أحببتنا من أجله وحفظكم الله جل وعلا ونصركم وأيدكم آمين يا رب
امين يا رب العالمين جميعا ان شاء الله طيب وطي آه، يعني إن شاء الله أخ- اخفض آه، صوت التلفزيون شوي
والله انا زوجتي بتحب البرنامج هذا كثير وبتحب تحضره كثير وتتابعه الحمد لله أحبكم الله تفضل فخايفه من متابعه البرنامج الحلقه الجايه أي- يعني ان شاء الله لا ان شاء الله ه- ه- هتحضر باذن الله باذن الله إن شاء الله لانها فيها ربنا فائده يكرمك.
لها ولاولادها ان شاء الله اللهم امين ان شاء الله يا رب العالمين واحنا بدنا بدنا نسال بس سؤال يا شيخ اتفضل تفضل المره اللي بتزعج جوزها يعني أه، خلاص خلي لا، خلال خليه.
الحلقه الجايه عشان أه، ما ما ما- حتى لا تغلق الباب على النساء لمشاهده الحلقه القادمه يا ابا زياد ايوه يا شيخ معك إن, إن شاء الله يعني خليها للحلقة الجاية حكاية المرأة التي تزعج زوجها بارك الله فيك ان شاء الله
طيب آه، إن شاء الله نكمل حديثنا آه، إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف كيف كان يتعامل في بيته صلى الله عليه وسلم تعالوا ندخل مع النبي في قلب البيت لا- لعل البعض يقول يا أخي إن هذا الأمر بينزل الوقار بتاع الرجل لا مين قال ذلك إن الرجل في هيبته ووقاره مهما علا في الهيبة والوقار لن يصل إلى هيبة ووقار المختار صلى الله عليه وسلم فالنبي محمد كان في قلب بيته يمازح ويضاحك ويسابق السيدة عائشة كما قلنا أن روى الإمام أحمد والنسائي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي في بعض أسفاره ركز معايا مين فينا عملها مين مرة كده قال لزوجته تعالي عشان نسابقك في قلب البيت حتى يا أخي لأن مش هينفع في الشوارع اليومين دول مش هتنفع يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره قالت السيدة عائشة وكان القوم معنا فقال النبي للقوم تقدموا تقدموا ركز معايا خلى الناس تطلع قدام إذا ما ينفعش إن أنا سابق أنا وزوجتي والناس تتفرج علينا تقدموا تقدموا حتى غابوا فقال تسابقينني يا عائشة يلا نسابق في سفر من الأسفار خلي بالك من الفسحة خلي بالك من الراحة خلي بالك من الجمال هو ده ديننا يا عم هو ده الإسلام هو ده الجمال ده الكلام ده صحيح فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل بينه وبين السيدة عائشة سباق النبي كان عنده كم سنة ستين سنة يا مسلم النبي عنده ستين سنة وبيضاحك ويمازح ويسابق عائشة ستين سنة ومعانا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك بتتكلم على الأزواج وكده نعم أنا يعني ربنا يبارك في زوجي يا رب ويديله الصحة والعافية ويبارك له في صحته وفي أولاده ويبارك لي فيه ليه يا رب يا رب يا رب زوجي دوت يعني يعني أنا حاسة إنه أحسن زوج في العالم الله أنا أكبر لو لو بوست جزمته و- ورجله كل يوم الصبح وبالليل وفي كل وقت مش هديله حقه أبدا الله, أبدا أبدا الله يبارك فيك يا الله رب يا يسعدك رب ادعي له يا شيخ انه يدخل الجنه بدون حساب ولا سابقه عذاب أسأل- ويبارك له في عبد أسأل.
الرحمن وعبد الله يا رب ويكونوا من اهل القران والسنه يا رب يا رب انا بقول لك لو بصت الجزمه بتاعته ك- كل لحظه كل لحظه مش هأدي له حقه ابدا انا بحبه قوي قوي قوي قوي الله يا شيخ يبارك يا لك يا رب أختي.
يا رب كده يبارك لك في صحتك ادعي له يا رب يا رب ويهديه يصلح على حاله صراط المستقيم على طول وهو ملتزم الحمد لله وانا منتقبه ما شاء الله يا رب يا ما رب شاء يا الله.
شيخ يبارك لك في صحتك انك تدعينا على طول يا رب أسأل يعني الله و- جل وعلا أن ي...
انا مش قادر يعني مش عارفه اعبر عن الكلام اللي عندي نعم نعم ويعني الحمد لله الحمد لله مساعدني في الدنيا يا رب الحمد لله الله يسعده في الدنيا وفي الاخره اللهم آمين يبارك له في صحته يا رب اللهم آمين زوجي ابو عبد الله آه، يا رب أسأل رب.
الله جل وعلا يا ل- رب.
لأبي عبد الله ولأم عبد الله أن يجعلهما من أهل الجنة بذرة طيبة وأرض صالحة فأسأل الله أن ينبت منهما النبتة الطيبة الصالحة يا رب العالمين معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أني وبركاته أحبك في الله يا شيخ أحبكم الله جميعا بس ربنا احنا يكرمك يا رب بس م- اتفضل أنا بس أذن حضرتك إنك تدعي البنات المسلمين بالهداية إن شاء الله يا رب يا رب ربنا يكرمك يا شيخ أنا كنت يهدينا وإياك.
بسأل حضرتك في ال- في الحلقة اتفضل إن ممكن ال- ممكن البنت وهي مخطوبة تقعد قدام خطيبها بشعرها هو كذا مرة مثلا ي- يقول لها كده فهي تقدر إيه ترد عليه وتمهد له بالقرآن نعم يعني تقول له إيه بالقرآن نعم آه، فهمت السؤال إن شاء الله شكرا يا شيخ آه، الله يبارك فيك يا رب ربنا العالمين يكرمك يا رب.
أولا ال- ال- المخطوبة لا يجوز لها أن تجلس أمام زوجها آه، أمام خ- آه، خطيبها بال- بشعرها هي تجلس أمامه مع وجود المحارم آه، وبالزي التي ت- ال- ال- الذي تخرج به التي تخرج به في الشارع لأنه ما زال آه، بالنسبة لها لا يجوز أن أن تجلس أمامه ب- بأي شيء مخالف في الشرع أو يغضب الله ورسوله محمد صلى الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأختي الفاضلة احنا كنا أن كلمة آه، نحبك في الله يا يا شيخ احنا أولا آه، ك- كإخوة وكأخوات آه، مسلمين ومسلمات بالتأكيد الجميع على على حب من أجل الله ولكن احنا قلنا أن المسألة هذه لا تقال ل... ل... للرجال إنما بين الأخت والأخت وبين الأخ والأخ وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجزاكم الله جميعا خير الجزاء وحفظنا وإياكم يا رب العالمين نكمل حديثنا إن شاء الله ندخل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشفنا النبي في أسفاره كان يمازح عائشة ويضاحكها خلي بالك ممكن تكون غزوة من الغزوات وحرب وقتال وجهاد فين الهيبة؟ موجودة فين الكرامة؟ موجودة مفيش حاجة بتقل أبدا عند النبي بل كله في تصاعد اسمع بقى رحمني الله وإياك قال يا عائشة تسابقينني نعم تقول عائشة فتسابق النبي معي فسبقته ومر زمن حتى حملت اللحم أكلت وإيه وامتلأت قليلا سيد عائشة وفي بعض أسفاره وهم في هذا السفر قال لها النبي مرة ثانية وقال للقوم تقدموا تقدموا تسابقينني يا عائشة النبي ما نسيش اللي حصل الأول إنها سبقت النبي فقالت نعم فتسابقا فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يضحك خلي بالك ويقول هذه بت- مرة هذه بتلك يا عائشة مرة ومرة واحد يقول لي يا مولانا يعني أنا أجي في الشارع بتاع شبرا مثلا أو رمسيس وأقول للناس تقدموا تقدموا وسابق يا عم لا الكلام ده لا النبي كان في الصحراء والنبي صلى الله عليه وسلم قدم القوم فما حدش قاعد شايف حاجة تعال أنت بدري في الغيطان مثلا لو كان عندك غيط في البستان بتاعك في الفيلا حو... في قلب الشقة بتاعتك في الصالة حوالين الكرسي أي حاجة ما لقيتش ح- مكان تجري فيه كورة صغيرة نولها البعض واحد بيقول لي ينفع يا مولانا خش لها ملاكمة يا عم لا أنا بقول لك روح عنها مش روحها تروح عنها بالراحة رياضة معناها إنك بتروح عنها وتفسح قلبها وتشرح صدرها بالمداعبة بالكلام بالضحك كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم دي خطوة من الخطوات خطوة تانية مهمة جدا الصبر عليها الصبر عليها أذكر النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول لي يا عم بس زوجتي ما هيش تمام والله الأخت الفاضلة اللي اتصلت دلوقتي أسأل الله أن يبارك فيها وفي زوجها وفي أولادها لعلها قالت ما أريد أن أقوله بل إنها قد تكون جعلت هذه الكلمات التي نقولها قد وصلت إلى قلوب كل النساء يا ريت كل واحدة تثني على زوجها بهذا الثناء من أجلها والمرة الجاية هيكون إيه الكلام ده موجود ويا ريت كل زوج لما يلاقي هذا الثناء يعمل مع زوجته اللي يجعلها تثني عليه بين الخلائق إن المسألة دي عظيمة الصبر على الزوجة أمر مطلوب وأفضل الخلق صبر هو كان بيحصل مشاكل في قلب بيت النبي لازم يحدث لازم يحصل خلافات السيدة عائشة كما روى البخاري كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إنني لا أعلم إن كنت عني راضية وإن كنت علي غضبة استنى يا مولانا هو في حد يقدر يغضب من النبي؟ عاد أنت قلت ومع ذلك النبي محمد السيدة عائشة اللي بت... ها- هي التي تقول هذا الكلام إني لا أعلم يا عائشة إن كنت علي راضية أو إن كنت علي غضب إزاي الكلام ده فقالت كيف يا رسول الله قال حين تتحدثين وتقسمين لما تيجي تحلف تقول لا ورب محمد يبقى أنت علي راضية وحين تقولين لا ورب إبراهيم فأنت علي غضب فضحكت عائشة وقالت والله يا رسول الله ساعتها لا أهجر إلا اسمك اسمك بس لكن أنت في القلب لا تخرج أنت في الروح والكيان تملأ البدن والروح والنفس والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله إنما إحنا ساعة الغضب والله ما أنا عاوز أشوف شكلك لما تغضب من الواحد والله ده أنت طول عمرك جايب لي السوء والشر ينكرنا الأمر ده تبقى مشكلة واحدة تقول لي أصل الزوج هو السبب أي نعم أنا متأكد أنه ممكن يكون الزوج السبب أحيانا كثيرة لكن مش في كل الأحوال لأن إحنا برضو لما هنيجي نتكلم هنلاقي إيه الأمور بالنسبة للزوجة الصبر على زوجتك ولا تظن أن هناك بيت من البيوت يخلو من المشاكل أو الاضطرابات إزاي الكلام ده؟ الكلام ده أيوة نعم جاء أحد الأعراب أعرابي إلى سيدنا عمر بن الخطاب فلما وصل إلى بيت عمر ليشكو زوجته إلى عمر أمير المؤمنين فلما دخل على أمير المؤمنين سلم عليه وهو لسه داخل وجد صوت زوجة عمر يرتفع على أمير المؤمنين عمر فالراجل راح عامل الخلف در وراجع فأمير المؤمنين بيقول له أنت مش- ماشي رايح فين قال يا أمير المؤمنين جئتك أشكو مما منه تشكو جيت لك عشان أشكو من اللي أنت بتشكو منه زوجتك بتعلي صوتها وأنا جاي أقول لك ده زوجتي بتعلي صوتها عليا ده كويس إن زوجتي ما ضربتنيش ده أنت أمير المؤمنين عمر عمر اللي كان بترتعد فرائس الكفار منه سبحان الله أي نعم خلي بالك صحابة النبي رجالة كبار وعظام إلا إن الواحد فيهم في قلب بيته رؤوف رحيم مودة ورحمة ألا تذكر قول علي بن أبي طالب لزوجته فاطمة بنت النبي محمد حبيبي وحبيبك لما دخل عليها مرة ولقاها بتستاك بالسواك فمسك السواك كده يقول لها كلمتين حلوين جدا مش زي الراجل بتاع اللي عملت حجتي العجل وكل ساعة سقيه إنما بالسواك راح ماسك السواك كده الله أكبر على الفرسان يا سلام على الجمال بتاع القادة قائد سيدنا الإمام علي اللي كانت الدنيا كلها من الكفار ترتعد فرائسهم منه يمسك السواك كده ويبص للسواك كده ويقول كلمات جميلة شوف بيداعب زوجته ازاي فزت يا عود الأراك بريقها فزت يا عود الأراك بريقها السواك بيطلع من شجر الأراك فزت يا عود الأراك بريقها أما خفت يا عود الأراك أراك فلو أنك من أهل القتال قتلتك ولكن ما لي سواك سواك شفت الكلام الجميل شفت الفرسان لما يتكلموا كلام حلو ما تسمع الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الطريق صعب بس امشي اصبر عليها شوية يا أخي لأن النساء خلقن من ضلع أعوج فاستمتعوا بهن على عوجهن بس خلي بالك إلا من أمور فيها تعدي على حقوق الله وعلى أمر رسول الله بس الصبر محتاجينه برضه ده حتى في الصلاة وأمر أهلك بالصلاة ها ها واصطبر عليها أعظم الخلق كان بيصبر وكان بيحصل عنده بعض الخلافات عمر بن الخطاب لما الرجل جاله قال يا رجل لما أتيتنا قال يا أمير المؤمنين جئتك أشكو مما تش منه تشكو جيت لك عشان أشكي لقيت زوجتك بتعلي صوتها قال يا رجل اجلس لازم تاخد الدواء من عند أصحاب النبي إنهن غاسلات لثيابنا طاهيات لطعامنا مربيات لأبنائنا فإن كرهنا منها خلقا رضينا منها أخلاقا وما هي إلا أيام فنموت نحن فتستريح هي أو تموت هي فنستريح فإحنا عايشين ليه من أجل عبادة الله وطاعة النبي اللي هنصلي عليه اللهم صل على رسول الله يبقى إذا الطريق هيجهدني وصعب واحنا شغالين فيها هوت الصبر على الزوجة الصبر على الزوجة واوعى تفكر ان مفيش حد فينا ما عندوش شوية منغصات لكن بت- بتزداد وتقل على حسب الإيمان على حسب الإيمان أذكر أستاذا لنا في يوم من ذات الأيام خلي بالك بس من المثال ده عشان تعرف إن كله كده إذا كنا ضربنا المثال ب- ببيت النبي وعمر ابن الخطاب شيخ من الأ- المشايخ كان قاعد في مجلس كده وعمال يتكلم بقى إيه عن الزوجات يقول لابد أن يكون الرجل رجلا في بيته ولا بد أن يحكم المسألة ولا بد ولا بد وبيشرح بقى للناس كيفية التعاملات مع الزوجة فقال بس ده أكيد الراجل ده بيته من جوه يعني جنة فتلميذ له قال يا أستاذي قال له إيه قال له أريد أن أطعم عندك يوما هعزم نفسي عندك كده قال له اتفضل يا ابني فأخده معاه فأخده معاه في قلب البيت قال له تعالى يا ابني قال له خلاص أنا عازمك فأول ما طلعوا على السلالم طبعا الشيخ طالع بوقار يخبط على السلم طبعا طالع على السلم طبعا انتوا عارفين هو طالعين بقى المشايخ الله أكبر الله أكبر الله أكبر زي ما عمل النبي محمد طرق الباب ثلاث طرقات ردت الزوجة من جوه مين؟ قال لها أنا الشيخ فلان زوجك قالت له أنت جيت يا مكسوف الرقبة ادخل طبعا آه، دخل الشيخ الشيخ ما أحرجش لأن الظاهر أنه متعود على كده واحد يقول لي يعني ايه يا شيخ يعني ان شاء الله انت عندك كده في البيت لا طبعا احنا برضو يعني ما نوريكمش الجسم القليل ده يعني خلي بالك فاول ما طرقوا الباب مين قال لها زوجك قالت له تعال ادخل جيت ياك ما كنت ترجع فدخل طبعا الولد بيبص لاستاذه قال بقى ده الكلام اللي بتقوله لنا بقالك سنين خش يا مولانا خش طبعا بيقول في نفسه فلما قعدوا جوه قال لها جهزي لنا الطعام يا زوجتي الغاليه قالت له ليه قال معي ضيف قالت له تطفحوا انت وضيفك ماشي فجهزت لهم طعام أسوأ ما يكون البطاطس بقشرها والطماطم من غير غسيل وراحت رميها لهم على الأرض فقال له يا أستاذ نعمل إيه؟ قال له يا ابن كل كل ألم تسمع كلام الله؟ قال له إيه؟ قال له اسمع تسمع آية ربنا كده يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فالولد بص له كده وقال له ما هو ربنا يقصد الأرض بتاعتك كلوا مما في الأرض حلالا طيبا هناكل من على الأرض قال لي يا ابني خلاص هي الآية نازلة في حاجة تانية بس أنا خلاص أنا كل من عند أنا بقى هي مش حطيتولي في الأرض فأنا جبت لك آية كلوا مما في الأرض حلالا طيبا قال له ماشي يا أستاذ ممكن تتعزم عندي الولد أراد أن يقول لأستاذه أنت تتحدث ونحن نطبق قال له إمتى يا ابني قال له في أي يوم تختاره قال له خلاص أجي لك في يوم الفلان راح له الشيخ وهم طالعين السلم طبعا الولد ماشي معاه فخور ما هو شاف البهدلة اللي في بيته طلع السلم قال له كبر يا أستاذ كبر الله أكبر الله أكبر خبط على الباب ردت أم الولد من جوه من؟ قال ابنك ومعي شيخي قالت مرحبا بك وبضيفك تفضل يا ولدي جلس نريد الطعام يا أمي قالت هنيئا لك ولشيخك وأستاذك أسأل الله أن يطعمكما من طعام الجنة هم، بص يا مولانا شوف اللي عندك وشوف اللي عندنا خلي بالك وهم قاعدين اتحط الطعام كأجمل ما يكون المقدر هيكون وهم قاعدين لسه بيمدوا ايديهم فالشيخ بيقول له بسم الله يا ابني يلا ناكل فبيمدوا ايديهم جت قطه راحت ضربه الطعام من الزلاعه على الارض فالشيخ قال له بقول لك ايه كلوا مما في الارض حلالا طيبا ما تجري يا ابني ورا القطه دي تذبحها قال له هعمل عقل بعقل القطه قال له يا ابني ما انا بعمل اللي عندي زي القطه انت كده اكلت من الارض وانا اكلت من الارض اصبر اصبر العمليه واحد وقضاء الله نافذ فلا بد ان ترضيها وترضيك ما تسمع الايه وتوحد الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الطريق صعب بس هنمشي لازم توصل لقلب الزوجة الطيبة دي وصية النبي يا أخي وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم امشي معايا وشوف النبي بيعمل في, في قلب البيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل بيته يا أخي اعمل أنت كمان بعمل أهل البيت حتى لو إن زوجتك بتعمل الطعام اعمل أنت السلطة عملت عصير اشربه أنت المهم اشتغل مرة كده ساعتها ولا بد من مدحها أمام أهلها دايما تمدحها تقول الكلام الحلو فيها لما يجي أبوها ولا أمها ولا أخوها ولا أختها ولا عمها ولا عمتها يا سلام على بنتكم الله يكرمكم بصراحة انتوا ربيتوا الله يخرب بيوتكم إن زعلتها طبعا خلي بالك لابد إنك تقول الكلام الحلو اللي فيها مش كل شوية تسوق من أمرها ده ما بتعرفش تطبخ ده ما بتعرفش تعمل الكلام ده لا ما يصحش أذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يا اللي عاوز تتعلم من سيد الخلق وحبيب الحق جلس في بيته يوما وكان في بيت سودة وفي ليلة سودة وجاءت عائشة بخريزة من طعام اسمع وشوف الأدب والجمال بخريزة من الطعام شوية لحمة كده ومتعاملين في الدقيق و... ده النبي كان عنده لحمة اهو في البيت لا ده كان جاي له هدية في بيت عائشة فعائشة طبعا الليلة مش ليلتها ومع ذلك أبت إلا أن تأكل مع رسول الله خدت الخريزة وراحت للنبي في بيت سودة وفي ليلة سودة السلام عليكم طبعا سودة غارت هو النساء كده ما تزعلش غارت سودة اتحط الطعام فقالت كل يا رسول الله سيد عائشة تقول ذلك فأكل النبي بيمد إيده بسم الله طبعا وكل يا سودة سودة لأنها غارت قالت إيه والله لا آكلن مش واكل حلفت فالسيدة عائشة قالت والله لا تأكلن أو لألطخن وجهك بالطعام آه لو عندي بقى ولا عندك انتوا بتتكلموا قدامه بالطريقة ديت الله خبطكم بعض زي أفلام الكرتون ما ينفعش ما ينفعش بالراحة بهدوء شوف النبي حول الموقف لإيه وخلى الاتنين يعدوها أرجل الرجال على الإطلاق يجلس والنساء عمالين يتكلموا السيدة عائشة تقول لها كل تقول والله من وكل وسودة تقول وعائشة تقول لها والله لا تأكلن أو لا ألطخن وجهك بالطعام فما كان من سودة إلا أن أقسمت بالله فمش هتاكل ما كلتش فعلا وعائشة لابد أن تحقق القسم فوضعت يدها في الطعام ثم جعلت وجه سودة بالطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد عائشة قبض عليها وقال يا سودة لطخي وجهها كما لطخت وجهك عدل فراحت جايبة الطعام وعاملة وجه عائشة النبي محمد لقى الاتنين بالإيه؟ بالصلصة فضحك فنظرت عائشة لسودة فضحكت ونظرت سودة لعائشة فضحكت شوف الموقف الله أكبر على الجمال على الجمال بيقولوا طريق النساء صعب او طريق قلب الزوجه صعب والله ده سهل ده باقي دقيقتين بس واحنا لسه ما مشيناش حاجه خلي بالك فالنبي محمد حولها لضحكه جميله سوده بتضحك وعائشه تضحك والنبي بيضحك وهم بيضحكوا خلي بالك عشان اقول لك البيوت لها حاجات خاصه سمعوا خطوه جايه من بره الخطوه دي بتاعت مين قدم عمر بن الخطاب تقول عائشة فلما سمع النبي أقدام عمر في الخارج قال قوما فاغسلا وجهيكما خلاص الضحك اللي احنا عملناه ده, ده جاي عمر من الخارج فقالت ومن يومها وأنا أهاب من عمر بن الخطاب أخاف منه الشاهد إن النبي محمد شوف الصبر وشوف الجمال ده الأعجب وال... والأكثر من ذلك إن السيدة عائشة في قلب بيتها بقى موقف كده بسرعة قبل ما الوقت ينتهي السيدة زينب بعتت طعام لعائشة في بيتها والنبي جالس بين أصحابه موقف بقى عام وإزاي بقى تهن في وسط الرجالة والكلام اللي بنقوله ده فدخلت رسالة زينب بطعام إلى النبي السيدة عائشة منين؟ من عند زينب فأمسكت الطعام ووضعته على الأرض وكسرته وهمش- وهشمته يعني الطعام على الأرض والطبق راح اتكسر واحد يقول لي بس السيدة عائشة كده يعني أنت هتزعلنا منها نقول لك لا عائشة تخبر عن كل ما يحدث في بيت النبي بمنتهى الإخلاص والأمان وخلي بالك الكلام ده لأن عائشة كانت صغيرة في السن وكل امرأة لابد أن يحدث منها ويحدث ما- عائشة هي التي تعترف بذلك فلما انكسر الطبق نظر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أولا عشان يعدي الأمور فقال غارت أمكم بتغير علي خلاص عدينا الموقف ده فهم الصحابة المسألة ونظر لأ- ل- لعائشة وقال يا عائشة طبق بطبق وطعام بطعام يبقى احنا عدينا الأمور لكن ناخدها بهدوء امشي على الطريق وما تزعلش وهتوصل لسه كتير جدا في طريق الزوجة لكن يبدو أن نصيب الزوجات بسيط النهاردة ولكن هختم بقولي استعين بالله وخد الكلمتين دول اسمع ونختم بيهم كف بالخضوع ونادي يا الله قف بالخضوع ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يعطي طالبين رضاه وأختم بالآية الكريمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نحبكم جميعا في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته